للكون واللي مقسوم للكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون اتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ادعي ربنا يرعاني ويسامحني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد أحباب المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله أنا هتغير من النهاردة ومحتاج النهاردة أتغير وأتطور وأعمل حاجة من نعمة ربنا علينا كلنا بنعملها وأنا بعملها بس هزودها شويتين ثلاثة أربعة ليه؟ لأن أنا محتاج أوصل بربنا أنا هتغير وهزور قرايبي وهسأل عليهم والله بحاول كتير جدا رغم إن الدنيا مليانة مشاغل وفعلا بتلتمس لاخوك عذرا فان لم يكن له عذر فربما في عذر انت مش عارفه التمس لاخاك سبعين عذرا في الاخر ما بنلاقيش في السبعين ولا في الثمانين ولا في المية لكن سبحان الله احنا محتاجين نوصل اهل رحمنا ونوصل قرايبنا نوصل قرايبنا البعاد والقريبين والسؤال اللي بيطرح نفسه كم مره كلمت ابن عمتك وابن خالتك البعاد مش القريبين مش اللي في نفس البيت مش اللي في نفس الشارع والمشكله الاكبر هتقول ليه مش اللي في نفس البيت واللي في نفس الشارع ده والله يا اخويا في الشقه اللي فوقيا ما بشوفوش غير في الشهر مره اذا شفته ده انا يمكن عندي مشكله ان خالتي ساكنه في نفس العماره بس ما بشوفهاش لان الواحد بيجي تعبان جدا وبينزل بدري جدا وتلاقي نفسك نفسك مكروش والدنيا بتجري بيك والدنيا مغبطه مش مظبطه وتلاقي نفسك مقطوع رغم ان انت المفروض تبقى موصول عايش في وسط اهلك وناسك مقطوع ليه لان سبحانه جل شانه الذي علمنا في الحديث القدسي للرحم يحدثها الله الا يكفي ان اصل من وصلك واقطع من قطعك الرحم الرحم هي سبيل سعة الرزق وطول العمر النبي صلى الله عليه وآله يقول من أراد أن يوسع له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه العلماء بيقولوا هي زيادة, زيادة الرزق وزيادة العمر بتبقى بالكم ولا بالكيف بالكم أو بالكيف اللي يهمني البركة اللي يهمني البركة اللي بتبقى موجودة في الحياة البركة اللي احنا محتاجينها كلنا اللي كلنا بنشتكي من قلة البركة سبحان الله زمان يكون فيه العام كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة والساعة تمر زي ما بنعمل بصابعنا كده سبحان الله العمر جري وعمرك 20 30 50 ايا كان عمرك تلاقي كل اللي فات جري ما انتش حاسس بيه الا مما انعم الله به عليك من اوقات البر وأوقات الطاعة والأوقات اللي بتلاقي فيها صلة رحم الرحم الأهل اللي بيسألوا عليا أسأل عليهم لا هذه المكافأة صلة الرحم بيعلمها لنا النبي لما بيقول ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من وصل من قطعه كتير قوي من أهالينا مش شرط أنا أو أنت أو حضرتك لكن موجود في مجتمعاتنا وربنا يبعد عننا الأذى والسوء ده بيشتمونا ده بيبصوا علينا ده بيحسدونا ده بيحقدوا علينا ده عينيهم في حاجتنا ده عينيهم علينا ده كلهم بيبصوا يا عم ابعد عنهم وسبحان الله تلاقي ناس كتير بيسألوني وعلى الهوا طب انا بكلم ولاد اخواتي بس هم ما بيحبونيش او ما بيردوش عليا او ببقى تقيله قوي عليهم لما اروح ازورهم واحده تانية تقول انا بزور عمي لكنه ما بيسالش عني خالص محتاجة أن أحس إن جنبي عم بعد وفاة أبويا لكن عمي ولا بيسأل عليا حد تاني يقول لي ده بيشتموني ده خالي واخد حق أمي إزاي أوصله مش هينفع ما بيحبوناش هم مين أهل رحمنا سيدنا أبو بكر الصديق ادانا درس قلناه وهنقوله وبنقوله ونكراره ادانا درس لمصطح بن أتاتة بن خالته المهاجر الفقير الذي جاء من مكة إلى المدينة فحينما تحدث المنافقين في عرض امرأة من أشرف نساء العالمين أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يتكلموا عليها ويخوضوا في عرضها ويخوضوا في عرض أم المؤمنين زوجة أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين وابنة الصديق الصدوق أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه الذين قالوا له صاحبك يقول أنه ذهب إلى السماء ثم عاد في ليلة وذهب إلى بيت المقدس ثم عاد والذين يقولون له صاحبك مجنون صاحبك شاعر فيقول هو الأمين هو الصديق هو الصادق الأمين وإن كان قال فما قاله صدقا بنته بيتقال عليها كلام ليس من كلام الشرف وإنما خوض في الشرف ومن يقول مين ابن خالة أبوها الذي ينفق عليه سيدنا أبو بكر الصديق فما يكون من سيدنا أبو بكر لأنه سيدنا سنقول ما قاله بعد الفصل هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ماذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق يقول بعد أن يمنع الصدقة التي ينفقها على ابن خالته مصطح بن أساسة فينزل قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ولا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ماذا يقول كل ده أنا ما قلتش هو اللي قال أول ما سمع الآية يقول بلى يا رب أحب أن يغفر الله لي أحب يا رب فياخد بعضه ويروح يرجع الصدقة ويعطيها لمصطح الذي خاض في شرف ابنته الذي خاض في شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة يجي واحد يقول للنبي صلى الله عليه وآله إني أعطي أهل رحمي فيفعلون بي ما يفعلون ويقولون عني ما يقولون أعطيهم ويسيئون إلي بيحسدوني بيتكلموا عليا بيتكلموا على عيالي مش سايبيني في حالي فيقول له النبي صلى الله عليه وآله إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل بتأكلهم التراب الحار وأنت عليك من الله حارس وشهيد كل ما أقوله ليست نصوص الأحاديث وإنما روح الإسلام وروح الدين وروح المسامحة وروح أهل الفطرة السوية هذه هي الطبيعة الإنسانية فطرة المصريين الجميلة اللي بتبقى موجودة في الصلة في ساعة الجد تلاقيهم وساعة الهزل كمان تلاقي أهل الحق واقفين بيصلوا رحمهم بيقربوا منهم يسافروا من أسوان للقاهرة لاسكندرية للسلوم عشان يزور ابن خالته وابن عمته عشان يزور صاحب أبوه عشان يزور عمته عشان يزور ابن خالته عشان يزور ابن خالة عمة أبوه المشهورة عن المصريين مش بس المصريين ده كل العالمين من أهل الفطرة السوية ولذلك محتاجين نرجع الفطرة تاني محتاجين نصل أرحامنا تاني لو عايزين نتوصل لربنا من جنب ميدان التحرير بقول أنا هتغير وهبدأ من دلوقتي أصل رحمي أكتر لأن أنا محتاج سعة الرزق لأن أنا محتاج طول العمر لأن أنا محتاج البركة في الحياة محتاج البركة في العيال محتاج البركة في المال محتاج البركة في كل حياتي محتاجها وهبدأ من دلوقتي أصل رحمي هدعي ربنا وهبدأ وهبدأ فورا وهعمل بما يأمرني به الله من صلة الرحم لأن أنا عارف أن قطع الرحم كبيرة مش هكلمكم على قطع الرحم دلوقتي لكن كل اللي هقوله إياك أن تأتي بشيء من الكبائر وقطع الرحم كبيرة الحق فورا لو انت قاطع رحم ردها تاني اوصلها تاني وما تنساش ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من وصل من قطع يعني ما وصلش اللي بيسألوا عليا لا اوصلهم وزود وخليك على أفضل ده النبي يأمرنا بأن نرد السلام ونلقي السلام على من نعرف ومن لا نعرف وإذا سلم علينا أحد نرد عليه بخير مما سلم علينا به أو على الأقل بمثل ما قال ما بالك بمن يصلك من أهل رحمك من أهل أبوك أهل أمك ووصف زوجتك ووصف ولادك بصلتك لأهل مراتك وأهل جوزك بحماتك وحماتك شوف إزاي تعيش حياة هنية وكريمة وانت واصل رحم مش هقول لك اتأكد هتجرب وهتعرف وهتفهم وهتلاقي الدنيا أجمل والنفس أكثر طمأنينة والحياة وردي الحياة بلون مختلف الحياة بلون تجاوز عن كل سيئة كان حد بيسيء إليك بيها ما هو الإساءة موجودة ولا شك إن الناس مليانين زي الشارع ما هو جميل بس ممكن تلاقي حفرة في وسط الشارع هذه المحك للناصحين للناس المتبصرين اللي يعرفوا يتجاوزوا عن أخطاء اللي ما ينفعش يعملوا معاهم مشاكل لأن ما ينفعش تعمل مشاك- مشاكل مع أهل رحمك ده احنا بنقول نلم بعض ونحافظ على بعض ونبقى ايد واحدة في عيلة واحدة كلنا محتاجين نرجع تاني للعيلة الكبيرة العيلة اللي نبني بيها أمتنا هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بدعي ربي الله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الإفساد في الأرض وتقطيع الرحم متلازمان قطعت رحمك أفسدت في الأرض أفسدت في الأرض خربتها وأنت مأمور أن تعمر, تعمر الأرض والله سبحانه وتعالى ابتعثك خليفة له لتعبده وتتعبد إليه بتعمير هذه الأرض هتفسدها لما تقطع رحمك لأن ألف به حياة ألف به طاعة ألف به إنسانية أن تصل رحمك افهم وتعلم سيبك من الكلام القديم سيبك من كلام الجاهلين خليك عاقل خليك فاهم خليك متعلم خليك واسع الأفق خليك متدين صح من دلوقتي تدين صح تدين وافهم افهم القضية القضية جميلة لأمة عافية حلو ان انت تبقي منتقبة ومحجبة بس الأجمل مع كده انك تبقي بتصلي اخواتك وتحافظي على لسانك وتجمعيهم ما توقعيش ما بينهم ما تفتنيش ما تمسكيش التليفون وتتكلمي على حد وبالذات من أهل الرحم محتاجين نرجع تاني نفهم هذا الكلام بفهم صحيح بفهم جيد بفهم بيرجعنا بأمتنا بثورتنا على كل هذه الصغائر والمحقرات من الذنوب التي تصل لتكون كبائر في حالة قطع الرحم مأساة إنسانية لما ألاقي أم ابنها ما بيكلمهاش وأب ابنه مقاطعه واخين ما بيكلموش بعض مصيبة حقيقية تصل بالاتنين لحافة الهاوية تنزل بيهم في النار وتهوي بهم في مكان سحيق إلا إن هم يلحقوا بدل الإفساد وصل وطاعة ده اللي محتاجينه عشان كده من دلوقتي أنا هبدأ خطوات تنفيذية هبدأ وهتغير وهشوف مين اللي أساء إليه وتجاوز عمن أساء هشوف مين اللي بيقطعني وأوصله هشوف مين اللي بيوصلني وكافئه زيادة وزيادة هشوف أنا محتاج البركة في الحياة وأدور عليهم أدور عليهم بالاسم وأدور عليهم بالصفة وأدور عليهم بالعنوان على الأقل حتى بمكالمة تليفون ما هو التليفون أو المكالمة أو الصوت نصف المشاهدة هيبقى لي جدول على الأقل في الأسبوع إذا ما كانش كل يوم وإذا ما كانش حتى كل أسبوع يبقى كل شهر مكالمة بتصدق بها لله على نفسي ان انا اصل رحمي واعمل مكالمه لعمي ابن عمتي للي مسافر للبعيد للي موجود في مكان غريب هخليه من القلب قريب وهخليه دايما حبيب هيحس ان انا جنبه هبدا من دلوقتي وهوصل رحمي هوصل رحمي زياده وزياده مش هبقى زي الاثنين اللي كان شيخ داخل المسجد لقاهم بيعانقوا بعض ويبكوا فسالهم قالوا احنا بقالنا ثلاث سنين ما بنكلمش بعض واحنا اشقاء سبحان الله ثلاث ايام وكان نفس الشيخ بيصلي الجنازه على واحد منهم تخيلوا تخيلوا اللي مات لو مات وهو قاطع رحم والله يقول للرحم ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك اوعى تبقى الشجرة اللي بتقلع نفسك من جذورها اوعى ت- تقلع نفسك من جذورك وتبقى شجرة مرمية على الأرض لحد ما تموت ليس لها قيمة انت بجذورك وبأهلك بعيلتك وناسك لله طاعة ولله بر وفي الله حبا وإخلاصا ويقينا بأن الواصل من وصله الله والمقطوع من قطعه الله لازم نراجع نفسنا تاني ولازم نفهم تاني يعني ايه صلة رحم عشان نربي عيالنا عليها عشان العيال الصغيرة تكبر واحنا بنوصل تكبر وتشوفني ببوس ايدك اخويا الكبير واختي الكبيرة ما بالك اني ببوس رجل ابويا وامي ما بالك اني ببوس ايد عمي وعمتي ابوس رجل خالي وخالتي ابوسهم وانا سعيد وانا مبسوط ارفعهم لان كل ما ارفعهم انا بعلى احطهم على راسي وكل ما احطهم على راسي همتي تكبر ويبقى عندي ولية قيمة في الحياة احترم نفسك احترم ذاتك ودي مش شتيمة دي دعوة ان احنا نصل ارحمنا انا هتغير وهوصل رحمي وهبدأ من دلوقتي حالا ان شاء الله وفورا انت كمان ان شاء الله تبدأ معايا السلام عليكم ورحمة الله هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ادعي ربنا